السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد في هذه الحلقات الطيبة من موضوع الإسلام منهج حياة نختم الحديث بقى مع الرجال النهاردة فيما يخص النساء ودي الحلقة رقم خمسة أه تتناول الحقيقة أهم موضوع في العلاقة بين الزوج وبين زوجته وهو احنا اتكلمنا طبعا عن الإخلاص وحسن المعاشرة وأن الراجل يتزين لزوجته وأنه يساعدها في البيت وينفق على البيت ويهتم بأهلها اهتمام بأهل الزوجة بمعنى أن هو مش واخدها من شارع كده يعني ده هي لها أهل فلما يحسن إلى أهلها ويحسن معاملتهم يبقى هو بيحسن إلى زوجته لكن النهاردة الحقيقة أنا هتكلم عن المشاكل الزوجية المشاكل طبعا ما فيش بيت بيخلو من مشاكل لأن طباع يعني أنت طباعك غير طباعها فبيحاول بيبقى فيه توفيق بين الطباع بل ما بيحصل التلاؤم بينكم وبسميها أنا تعشيئة التروس تعشيئة يعني التروس تعشى عشان العربية تمشي بل ما في تضاد بتاخد وقت وطبعا مطلوب من الزوجة انها تعرف طباع زوجها وتمشي عليها لان عمر الزوج ما بيمشي على طباع زوجته الزوجة هي اللي بتمشي على طباع زوجها وبتتطبع بيه لكن لغاية ما بيحصل ده بتبقى في بعض مشاكل ما فيش مشكلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشاكل بينه وبين ستنا عائشة بينه وبين زوجاته لان احنا بشر مش ملايكة بس عظمة الإسلام أنه بيحل مشاكلنا وأن الإنسان يعني ربنا بيكرمه بحل المشاكل بأن هو زي ما هشوف بقى يعمل إيه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ومن تحرى الخير يعطى اللي عايز خير ربنا هيديهوله كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فعلى قدر نيتك في حل المشكلة مع مراتك على قدر ربنا ما هيكرمك نحل المشكلة ازاي هو اصلا ايه اللي جاب المشاكل بنقول اختلاف الطباع الله يقول في سورة الروم من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم احنا مختلفين يعني كل واحد مختلف عن التاني في فكره وفي طباعه حتى في مثل يقول يعني ربنا لما وزع العقول كل واحد عجبه عقله يا سلام كل واحد مبسوط قوي قوي قوي قوي لكن لما وزع الارزاق ولا واحد عجبه رزقه ليه يقول لك اشمعنى فلان ومش اشمعنى فلان لكن في عقله مبسوط قوي وكده اخر انبساط واخر انشكاح يعني فبيجي بقى التلاحم بقى هي طبيعتها وهي طبيعتك وانت طبيعتها وان انا اصلا انا من النوع العصبي انا من النوع النرفز انا من النوع اللي لما ازعل اشيل لا انا من النوع لما ازعل خلاص وانسى لا هي من نوع ما بتنساش لا هي اللي فبيبقى في مشاكل برجع ورا شويه واقول ايام كتب الكتاب لما كنت كاتب كتابك على زوجتك كان يحق ليك انك تختلي بيها يعني وبتنزل تتمشى معاها وتتفسح وتتعشوا بره ومش عارف آه لكن في الجو الجميل ده وفي الجو الحلو ده يا ريت ما تنساش انك تحط اساسات بينك وبين زوجتك بمعنى ان انتوا ما دخلتوش لسه ما فيش دخله ما فيش شقه اتفتحت لسه طيب يا مراتي اه ايه رايك لو اتفتحت شقتنا ان شاء الله ان شقتنا بقى والعيشه اللي هنعيشها نكون ايه تصورك فيها من ناحيه ايه يعني يعني من ناحيه المصروف مثلا هنصرف ازاي اه انت اللي هتصرف على البيت انت الراجل ما قلتش لا ازاي يعني اسيب لك مبلغ انت تجيبي الاكل ولا انا اللي اجيب ولا لما تطلبي تكتبي لي في ورقه وانا انزل اجيب لك ولا نحط الفلوس في مكان واللي ياخد ياخد وبعدين يجي اخر الشهر ولا هنيجي يوم 15 في الشهر فين الفلوس راحت فين ويبقى عالم هنكملها ازاي نتفق نتفق عشان ايه بقى لو ما حصلش اتفاق في ده انت في دماغك حاجه ان احنا لما نعيش اه انا اللي هجيب وانا اللي هصرف وانا اللي كذا اه هي بقى اه هو هيديني الفلوس زي بابا ما بيعمل مع ماما مثلا وكذا الله هو ما ادانيش ليه الله نهار ابيض يظهر النوع البخيل اوه يا وقعت المنيله ده انا وقعت في اه ليه بس كده ما هو انتوا ما اتفقتوش من الاول ما اتفقتوش المصروف في البيت هيبقى ازاي يعني هو اللي هيصرف اه انا عارف لكن ازاي يسيب ولا كذا ولا كذا يبقى لازم تتفقوا طيب انت بتشتغلي اه اتفقتي معاه هياخد كام من فلوسك مقابل انك انت بتشتغلي زي ما كنت بتكلم عن الانفاق وان ما دام زوجتي بتشتغل يبقى هتقصر في البيت وهيبقى كذا فيبقى ليا نسبه والباقي خلاص بتاعها اتفقتي معاه على كده الله يقول في سوره المائده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اللي هي ايه ما نعرفش بس اتفقي اتفقي مع جوزك انت تتفق معاه على اي حاجه في العقد على اي اتفاق نكون موجود طيب بالنسبه للمشاكل اللي احنا هنتكلم عنها دي اتفقت طريقه حل المشاكل هتبقى ازاي واحد يقول انت هتجيب لنا مشكله من اولها ما بنقولش مشاكل يا رب ابعدنا عن المشاكل يا رب وما يجيبش مشاكل خالص لكن بقول ان جت ان جت نحلها ازاي مين اللي هيبدا بالصلح اتفقت مع مراتك هتقول اللي غلطان يبدا هو مين اللي غلطان ما هو في المشكله انا بقول هي غلطانه وهي بتقول انا غلطان وانا مستني تيجي تصالحني وهي مستنيك مستنياك تيجي تصالحني ما جاتش او هو ما جاش طب انا هفضل انا أقل. وبعدين يبقى لازم نتفاهم ونتفق مين اللي هيبدا بالصلح ها طيب طريقه الصلح ازاي هنعرف اهالينا ولا مع بعض احنا الاثنين طيب ما اتفقناش وانت بتقولي انا مش غلطانه وانا بقول انا مش غلطان مطلوب حد يخش يقول مين اللي غلطان مين هو من دلوقتي اهو بنقوله ليه عشان لما اجيب فلان اه ما انت جايب فلان من طرفك ما هو هيحكم لصالحك لا احنا متفقين عليه واحنا حلوين ال- ال- الزيارات في البيت هيبقى وضعها ازاي طبعا انت مثلا واحد جاي لي هو وزوجته عشان يزورني هو مين اللي بيزورني هو ولا زوجته هو طب وانا مالي ومال زوجته زوجته اختي جزاها الله كل خير لكن تخش تقعد مع مراتي جوه اه يبقى مفهوم كده الرجاله مع الرجاله والنساء مع النساء طيب آم، لو انا رايح ازور اخويا وما لقيتش اخويا في البيت واللي موجوده دي مرات اخويا اه دي مرات اخويا الله دي زي اختي ده انا لو شفتها عيني أنا اغطيها لا يا راجل ده مفيش ايه ده ده ايه ده ده مخالف للشرع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري اياكم والدخول على النساء ما حدش يخش على واحده تكون لوحدها جوزها مش موجود قال رجل يا رسول الله ارايت الحم قريب الزوج ابن اخوه ابن عمه ابن خاله ها قريب الزوج ده ده ده ده انا ده انا اخوه ارايت الحم قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت ثلاث مرات ده اللي بيجي منه الموت الموت الموت الموت الموت الموت اياك اوعى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل وامرأة أيا كان إلا وكان الشيطان ثالثهما حذاري إنك تخش بيت أخت مراتك جوزها مش موجود وأنت اللي مربيها ودي أخت مراتك وكت وكت ما تخشش ما تخشش واحد يقول لي طب افرض معايا مراتي طب ح- ماشي مراتك هتخش تقعد مع النساء وأنت هتقعد مع مين؟ هتقعد لوحدك كده؟ فخلي بالك ده لو معاك مراتك لكن معاكش وهيبقى في خلوه بينك وبين واحده جوه مهما كان الامر الا اللي محرمين عليك تحريم ابدي بنت اخوك بنت اختك اختك امك خالتك عمتك كده يعني لكن ده اتفاق ليه لان بتبقى ساعات الزوجه ما شاء الله ملتزمه والزوج هنا مش واخد باله يبقى يروح جايب اخوه وبعدين ايه اخويا يقعد في البيت اه انا هنزل اشتغل استنى طب انت نازل وسايب اخوك مع مراتك ليه ومفيش حد في البيت ازاي الكلام ده لا اصل اخويا اخوك يعني ايه اخوك اتفق معاه من دلوقتي لا ما يحصلش الكلام ده انا نازله اروح عند اي اخت اقعد اروح عند اهلي واخوك يقعد في الشقه لو عايز زي ما هو عايز لكن ما يقعدش انا وهو في الشقه اطلاقا لوحدينا ده مش خوف منه ولا خيانه منها ولا لا لا لا لا ده شرع ودين ده شرع ودين حديث البخاري اياكم والدخول على النساء قال رجل يا رسول الله ارايت الحم قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت ده اللي بيجي منه الموت الموت الموت ومعلوم في سورة آل عمران زين للناس حب الش... زين فعل مبني للمجهول زين للناس حب الشهوات من النساء الله اللي زين واحد يقول لي لا انا ممكن اقعد مع واحده ما تاثرش انا اقول له انا مالي ولك انا بكلمك انا بكلم الرجاله الله يكرمك انا بكلم الرجاله اللي ربنا خلقهم رجاله اللي بيتاثروا بالنساء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم ما تركت على الرجال فتنة بعد أضر من النساء اللي بيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فأنت تتفق معاها من أول عشان تقول لها كده وأنت تقول لأهلك وهي تقول لأهلها خلوا بالكم يا أهلي لو ابن عمي لو ابن خالي جاي يزورني في البيت وجوزي مش موجود مش هفتح لحد ما تقولوش اه هو خدها وعايز يقطعها من اهلها لا وانت تقول لاهلك كده لو اخويا اللي من امي وابويا راح يزورني في البيت ومفيش حد موجود في البيت مراتي مش هتدخله عشان ما تقولوش عليها اه ما صدقت كوشت عليه وخدته ما هي احنا بنتكلم في شرع وبنتكلم في دين فانت حط الاساسات مع زوجتك اعتقد ان مش هتبقى في مشاكل ان شاء الله لكن افرض حصلت مشكله نبدا ازاي كلام للزوج بقى اولا تبدا بنيه الصلح يعني انا رايح اصالح مر- زوجتي او هنقعد مع بعض عشان نتصالح انا ناوي صلح مش ناوي خراب لان في بيقعدوا يقول لك خالاتي تتكلم زي ما انا عايزه خالاتي تعمل اللي هي عايزه خلصتي اه برضه طالق انت طالق وتوكلي على الله يلا والله العظيم ما في فايده الله ليه كده ليه هي كلمه الطلاق طلاق كده على لسانك وعلى اي حاجه كده يا اخي اتقي الله حرام عليك دي كلمه كبيره كلمه الطلاق فكرتني انت بالراجل اللي عمال يطلع على طول ده كسلان قاعد في البيت فمراته طالعه السوق رجعت من السوق شايله يا عيني هم فعماله تخبط على الباب وهو موجود مش عايز يقوم يفتح قال لها يا قد قوم افتح لامك يلا قال لها بابا تعبان يا بنت قوم افتح لامك تعبان طب ما تقوم انت يا بابا قال لها انا تعبان طب اقول لك يا بخيته روح انت طالق يلا بمنتهى البساطه كده واحنا مش قادرين نقوم نفتح لها على فكره المشكله مش فيهم المشكله فيها بقى بتقول ايه خساره يا ريتني كنت فتحت ما انا معايا المفتاح الله يعني انت كمان كسلانه وما انتش عايزه تفتحي سبحان الله لكن ما تبقاش العمليه كده على اللسان ايه آه يعني طلاق طلاق لا اتقي الله انت يكون في نيتك انك انت تتصالح ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ومن تحرى الخير يعطى زي ما قلنا يبقى لما انا انوي اه ان يريد اصلاحا سوره النساء يوفق الله بينهما يوفق الله بينهما ان يريد اصلاحا عشان كده يقول لك ايه لو انت داخل في صلح بين اتنين وما تمش الصلح يبقى هما ما كانوش عايزين اصلاح واحد فيهم نيته ما كانتش كويسه لكن لو نيتهم كويسه الاثنين ربنا هيوفق يبقى اول شيء اللي هو نيه الاصلاح اثنين لابد ولازم وضروري وحتما في نفس اليوم يتم الصلح حذاري وعلى الله واوعى تقول لا هي زعلانه ما تزعل مش مشكله خلاص نبقى نشوف الموضوع ده يتصلح بعدين امتى والله بعدين بقى مش مشكله انا مش فاضي اصلي كمان انا عندي شغلي وعندي المصنع وعندي وعندي وعندي وعندك مشكله في البيت عندك نار ولع ولعه في البيت خفيفه بس النار هتمشي النار هتسحب انت لو عندك مشكله في المصنع بتحلها ولا بتسيبها عايمه لا بحلها طبعا ده اكل عيش طب ما دي زوجتك ده بيتك يبقى طفي النار الصغيره اوعى وتقول بكره او بعده لما افضى اه خلي المشكله قائمه اصل انا مسافر لما ارجع يا سلام طب افرض ما رجعتش تبقى اخر علاقه بينك وبين زوجتك كده افرض ما رجعش يبقى حصل اي حاجه حصل حادثه حصل مت هي ماتت سبحان الله وانت تتوقع ان الشيطان هيسيبك انت او مراتك لما تبقى في مشكله امال الشيطان بيعمل ايه هو الشيطان بيلعب هيفضل طول النهار وطول الليل عمال يكرهك فيها ويكرهها فيك شفتي شفت شفتي شفت طب يلا اعملي طب يلا اعمل طب رد عليها هي عملت ايوه ويديها اللي تعمله ويطلع يجري عليك يقول لك على فكره هتعمل كذا اعمل لها كذا وانت اعملي كذا وانت اعمل كذا وانت اعمل لغايه ما ايه ما تقع الراس في الفاس ويتم والعياذ بالله ال- اللي ابغض الحلال الى الله وهو الطلاق والشيطان الملعون هو اللي بيسعى لدي الشيطان مسرح اباليسه وكل واحد مختص بحاجه يعني خنزب ده بتاع الصلاه اول ما تقف تصلي يفكرك باللي ضايع منك وباللي وباللي وباللي انما في شيطان مخصوص يفرق بين الزوج وبين زوجته ولذلك ال- الشيطان الملعون عامل عرش عامل له عرش على الماء بيضاهي بيه عرش الرحمن عليه لعنه الله ومسرح الاباليس بتوعه بيجيبهم بقى اخر النهار ويقول له انت عملت ايه انا خليت فلان يزني وانت انا خليت فلان يعمل- وانت انا طلقت فلان من مراته يقول له انت انت تعالى اقعد جنبي هنا ويقربه ويدنيه انت انت شوف الخراب لدرجه ايه فخلي بالك من الامر ده لابد ان يتم الصلح في نفس اليوم نحل المشكله في نفس اليوم مش عايزين نبات بمشاكل ونشوف ايه اللي ايه اللي هيتم تاني يوم نمرة ثلاثة عدم ترك المنزل مفيش حاجة اسمها أنا سايب لك البيت وماشي أو والله ما أنت بايتة فيها والله ما أنت قاعدة فيها لا مش لوكاندا هي زي ما قلت مش لوكاندا مش أوتيل يلا تعال نسحب ن- ن- نحاسب الأوتيل ونمشي لا أنت راجل حل مشكلتك ومراتك موجودة افرض هي مخها ضارب ولا بتاع قالت لك طب أنا عايز أمشي والله ما أنا قاعدة مش عارف يلا الباب يفوت جمل طب والله ما أنت ما- مش عارف إيه وما أنتش نازلة من البلد هتنزلي من البلكونة بقى عشان أرميك إيه ده لا لا لا افرض هي مخها ضارب انت يبقى مخك ضارب انت بتتقبل الامور لا لا لا لا انت مش هتروح فين هي لوكاندا ولا بتاع زي ما جبتك انا اللي اوديك عايزه تمشي اه انا همشيك انا همشيك خلاص اقفل الباب ما انتش ماشيه ما انتش ماشيه انت مسؤوله مني تطلع بال- بالليل دي ولا تطلع في الشارع يحصل لها ايه دي ما هي مسؤوله منك ازاي تطلع بره بيتك انت مش خدتها من بيت اه عايز ترجعها رجعها البيت انت اللي مرجعها وبعدين بتكوا عندكم شوف بتكوا عايزه تعمل ايه مثلا يعني لكن ما تبقاش على طول كده مفيش حاجه اسمها انا سايب البيت وماشي هتتحل المشكله ازاي المشكله هتتعقد اقعد في البيت وحل مشكلتك في البيت القران لما بيقول في سوره النساء فعظوهن ها واهجروهن في المضاجع في السراير مش بره مش اهجر مراتي بره لا لا لا لا واهجرهن في المضاجع في السرير تخش تنام جنبها جنبها على السرير وتديها ظهرك معناه انك انت مش معبرها معناها لا قيمه لك انت انا زعلان منك وهي ملتزمه وفاهمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه باتت وزوجها عنها غير راض باتت تلعنها الملائكه باتت تلعنها الملائكه تخيل الملائكه بتلعن فيها طول الليل والعياذ بالله فهي بتبقى خايفه مرعوبه تقول لك معلش حقك عليا يعني سامحني عشان خاطر الملائكه ما مت ايه لا تلعني وهكذا فما فيش حاجه اسمها انك انت تسيب البيت حل المشكله في البيت فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وقلنا ان الضرب زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح لا يعلم في عظم ولا يكسر, لا يكسر عظم ولا يعلم في جسم وما يكونش على الوجه الأمر الرابع في حل المشاكل دوام الإنفاق على البيت خلي بالك أنت راجل وقيم قوامة مسؤولية الرجال قوامون قوامة تكليف وليست قوامة تشريف الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقلنا انك انت مطلوب منك انك تنفق على البيت لان مراتك مش بتلعب جوه البيت مراتك تقدر تشتغل وتجيب فلوس اكتر منك كمان لكن هي قاعده في البيت عشان تؤدي وظائفها الحمل اللي هو الانجاب يعني تربيه الاولاد وبعدين مراعاه الزوج اللي هو حضانه الزوج مش حضانه الاولاد حضانه الزوج وبعدين البيت كنس ومسح وطبيخ وكذا وكذا وكذا فانت زعلان مع مراتك طب وايه اللي دخل ده في الانفاق تقوم تقول لا مش هصرف على البيت واجوعهم حرام عليك اتق الله اتق الله ايه تجوعهم يعني يبقى انت بتعمل مش لله انت بتعمل ليها هي هي كويسه معاك انت كويس اه قدم السبت تلاقي الحد قدامك الدنيا مصالح قوم صالح شوف مصلحتك لا مش اسلام ده انت بتعمل لله هي تستحق او لا تستحق هتقدر او مش هتقدر تستاهل او ما تستاهلش انت بتعامل ربنا ودي مسؤوله منك دي بني ادمه انا مش عايز اقول مثل يزعل يعني انت بالله عليك انت لو في قطه في البيت يا راجل مربيها مثلا ولا معاك في البيت هتسيبها من غير اكل ودي قطه حيوان فما بالك دي بني ادمه سبحان الله اه هتحل المشكله بعد كده تتحل ولا ما تتحلش ايه اللي دخل في ده انك انت ما تنفقش على البيت لا لازم تنفق على بيتك حتى لو في مشكله وتجيب كل حاجتك وتقول له يا ربي انا بقوم باللي عليا تماما زي ما قلت للاخت ان اثناء المشكله تخدم البيت برضه وتقوم بواجبها مش لا خلاص ما انش عامله له ما طالما يحط رجله يحط راسه يحط رجله لا لا لا مش كده الشيطان هو اللي بيصعد المشا... المسائل دي لكن انت بتنفق على البيت عادي جدا وده واجبك انك تاكل زوجتك وتاكل اولادك وتصرف على البيت وتقوم بواجبك كاملا الى ان تحل هذه المشكله وان شاء الله هتتحل باذن الله الامر الخامس عدم اشراك الاولاد ودي نقطة مهمة جدا عدم إشراك الأولاد في المشاكل ما تحسسش عيالك إن في مشكلة بينك وبين زوجتك أنت راجل تحل مشكلتك بعيد عن أولادك خالص إيه الأولاد يخشوا يناموا أه تضحك تضحك في وشهم مراتك بتضحك مفيش أي مشاكل عادي خالص أه نظام الأولاد مش حاسين بحاجة دخلوا ناموا أو توديهم عند أي مكان مثلا عمامهم خ... مثلا ها وتقعد مع زوجتك ورقة وقلم أنت راجل محترم راجل مسلم راجل يعني فاهم دينك مش عمليه ان انا بشتم والا ادبي ومش عارف ايه والله يا مريه وهي مركوب نجيب غيرها ونلبس غيرها عيب عيب الكلام ده مش كلام اسلامي اطلاقا يمكن كلام وسائل الاعلام اللي بيحفظوه للناس ان ايه ايه المره يعني ايه الست مش عارف ايه اللي ك... لا لا لا لا انت راجل فاهم دينك تقوم تجيب عيب انت راجل مثقف وراجل مسلم تقوم تجيب ورقه وقلم تعالي يا مراتي اقعدي مين اللي هيبدا الاول انا ولا انت بس بشرط لو انا اتكلمت ما تقاطعنيش بحبش حد يقاطعني وتبقى كلام بالذوق وانا قلت للنساء يعملوا ايه لكن طبعا ما تعليش صوتها وما توسعش مش عارف ايه لا انا بتكلم مع الرجال دلوقتي انت بقى اللي بتدير النقاش خلي بالك انت اللي بتدير النقاش فمين اللي هيتكلم الاول اديها فرصه تتكلم اتفضل قول انت الاول بتتكلم غلط خد ملاحظات كده وما تقطعهاش خلصتي اه انا ما قطعتكيش نبدا اول نقطه النقطه الاولانيه كذا والنقطه الثانيه كذا والنقطه الثالثه كذا والنقطه الرابعه كذا بعيد عن الاولاد الاولاد مش موجودين ليه لو الاولاد موجودين انت بتتكلم مع زوجتك فاضطريت تعلي صوتك عليها اضطريت تعمل حاجه غلط مثلا مع هي بكت قدامك ها الاولاد هيكرهوك لو قاعدين هيبصوا بقى ماما بتعيط بابا بقى قاسي بابا ده من النوع الوحش خلي ماما تعيط بابا لا لا لا ما تخليش الاولاد يتاثروا منك او يكرهوا الزواج بعد كده يقولوا يا ريت ما ما كنا اتج- ولا هنتجوز في حياتنا شوف الحياه عامله ازاي مع بابا وماما وعاملين ازاي ليه وانا اروح اجيب مصيبه تانية ولا واخد بالك وكذا وكذا وكذا وعلى راي المثل يقول لك كل واحد بيجي ياخد كل واحد بياخد نصيبه وكل واحده بتاخد مصيبتها ولا كل واحد بياخد مصيبته لا ال- مش كده يعني لكن ما تخليش اولادك يشوفوا المنظر ده فجنب الاولاد وجنب الاهل لا ابوك ولا امك ولا اخواتك يعرفوا ان في مشاكل بينك وبين زوجتك ابعد الكلام ده كله بنتصلح مع بعض بعد كده وكان مفيش حد حس بينا خالص الامر رقم ستة عدم التجاوز في العقاب بمعنى افرض مراتك عملت حاجه غلط وانا قلت لها ما تعمليش كررت الموقف ده ما تعمليش كررت الموقف عاقب على القد يعني مره واحد مثلا بيقول لي انا مراتي قلت لها ما تبقيش تاكله لما اجي بالليل لان هو بيشتغل بالليل فبيرجع بالليل هي طبعا بتبقى جعان- جعانه فبتضطر تاكل فيجي بالليل تقول له لا انا اكلت مش انا قلت لك ما تاكليش بالليل انا قلت لها بنقنقي كده نقنقي بكام حاجه كده ان شاء الله خمس ترغيفه ولا حاجه عبال ما يجي نقنقه يعني وبعد كده بقى عودي كلي معاه فهو المره الثالثه قال لها كده طب يعني ثلاث مرات ما اكلتيش معايا طب والله العظيم والله العظيم ويمين طلاق مش عارف ايه معاك ثلاث شهور ثلاث شهور ليه يا اخي دول ثلاث مرات وانت هتقول ثلاث شهور يبقى انت تجاوزت كده تجاوزت بالعقاب لا عاقب على القد ثلاث ايام يبقى مثلا مش هاكل معاك ثلاث ايام آه مثلا اي حاجه لكن مش ثلاث شهور ثلاث شهور كل شهر 30 يوم وكل يوم في ثلاث وجبات يعني لا لا لا لا يبقى انت كده تجاوزت في العقاب النقطه المهمه برضه هنا راعي وانت بتتكلم مع زوجتك التفاوت انت راجل وهي ست معنى ايه ربنا في سوره الزخرف بيقول او من ينشأ في الحليه طول عمرها بتحط حلق وغويشه وخاتم وسلسله وانسيال وهو في الخصام غير مبين المرأة مش زيك انت راجل انت logic اه، انت راجل عاقل يعني يعني mental يعني يعني انت مرتب امورك وعمال تقول الف وب وبما ان ذلك سوف ان وهكذا ومش عارف ايه هي مش كده هي عاطفتها بتغلب عليها فاول ما بتبتدي تتكلم بتبكي راعي انت التفاوت ده ان انت تقدر تعبر كويس هي ما بتقدرش تعبر زيك انت فاكر كويس من ليله الدخله ويوم السبت 15 مش عارف ايه لما عملت ايه مش فاكره فراعي التفاوت ده لانك انت راجل راعي التفاوت اللي بينك وبين زوجتك تفاوت في البيان انك انت بتبين يعني وبعدين لما زوجتك تعتذر لك تقبل عذرها كب- الله سبحان الله ده انا عايز اقول يا اخي مش بتعتذر لك ده انت حاسس انها جايه انت حاسس انها هتعتذر ابدا انت ابدا انت وخليها في موقف كويس خلاص ما دام انت حاسس ها لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه وخيرهما الذي يبدا بالسلام فكرتني بواحد راح للتاني بيقول له ارجوك زعلان معايا يعني قال انا انا مش جالك عشان حاجه بس انا جالك عشان حاجه واحده بس ارجوك صالحني فقال له يا سلام طب ما صالحني انت قال له لا والله اصل انا بعزك جدا جدا جدا عشان كده عايزك انت اللي تبدا ليه؟ لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول وخيرهما الذي يبدا بالسلام فانا عايزك انت تبقى الخير عني فانت صالحني انت الله يكرمك وخليها تيجي منك انت شوف لدرجه ايه فانت حاسس انها جايه تعتذر خلاص مش بقى مثلا كمان تيجي تعتذر وبتاع وليه تغلطي اصلا معلش انا اسفه اسفه ليه ما هو اصلا يا اخي بتقول لك اسفه لا حول ولا قوه الا بالله خلاص انت مجرد ما بتقول لك اسفه خلاص انا قبلت العذر قبلت ال- ال- الاسف بتاعي وربنا يقول فاصفح الصفح الجميل الجميل كل حاجه في الاسلام حلوه فاصفح الصفح الجميل وهجرهم هجرا جميلا واصبر صبرا جميلا كل حاجه جميله فاصفح الصفح الجميل صفح بلا عتاب خلاص ما دام جايه بتعتذر يبقى انتهينا طب افرض انت اللي غلطان ايه المانع وايه الغلط انك انت تروح تعتذر لمراتك ايه لا انا راجل ايه هي وده يقدح في رجولتك يقدح في رجولتك انك تقول لمراتك انا اسف وحقك عليا انا غلطان والله ابوس دماغك وابوس ايدك كمان ما دام انا اللي غلطان الله اعترف بذنبي ده المثل بيقول من, اعت- من قرب ذنبه ربنا غفر له وقلنا قبل كده ان لما حد بيغلط طب ما في بعض الانبياء هات سيدنا سيدنا ادم لما كان من الشجره سوره الاعراف قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على طول استغفر ربنا يا رب سامحني ها سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه سورة القصص لما قتل الفرعوني قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الله. ربنا بيغفر لا حول ولا قوة إلا بالله وانت لما تكون غلطان وتعترف بذنبك ما تبررش غلطك انت غلطان من الاول مثلا تقول انا غلطان وبعدين طبعا انا غلطان في مراتي امال مش غلط في مراتي امال اغلط في مين اروح ادور على الجيران واغلط فيهم مش ع- كده يعني لكن اعتذر لو انت اللي غلطان وتقبل عذر مراتك لو هي اعتذرت ليك آه، وتعترف بغلطك والله ما يضيرك اطلاقا ما يضيرك اطلاقا انك انت تقول ان انا غلطان او ان الش- الشيطان ضحك عليا في الموضوع ده او كذا او كذا ويا ريت اخيرا يكون في آه، ادب في الرد انت بتت- بتتصالح مع زوجتك مش بتتصالح مع حد تاني دي زوجتك ام اولادك سكنك فؤادك دي حبيبه قلبك اللي انت بتعزها ف شيطان لخبط بينكم هتتصلح الامور يبقى في ادب في الحوار ادب في الكلام آه مثلا لو مراتك بتتكلم في حاجه وهي مش مظبوطه ما تقولهاش انت كدابه وطول عمرك كدابه انت مش عارف ايه مين اللي ليه كده ليه ليه ليه تقول لها الكلام ده لا هو ما حصلش بالطريقه اللي انت بتحكيها استني بس انا هفكرك اليوم ده انت ما كنتيش واخده بالك يا ست انت مش واخده بالك بس اسمعيني بس انا كنت فاكر كويس اليوم ده بدل ما تقول لها انت كدابه او انت خاينه او انت طول عمرك بتكذبي او كلام وحش راعي الادب راعي الادب في الكلام لان دي زوجتك زوجتك وانت قدوه ليها عيب لما الزوج يغلط قدام مراته هينزل هتستنقصه هيبقى قدره نزل عندها انما هي تقول ده انا دايما جوزي حتى في الغضب حتى في كذا مؤدب وذوق ابن حلال وكذا اخيرا عدم توسيع المشكله مشكله بينك وبين مراتك ما تقولهاش بقى اه ما انا عارف كل ما تروحي عند امك ترجعي بمشكله ما انا عارف امك بتقول لك ايه ما انا عارف السحلبه اللي هناك اللي الله الله الله الله, الله. كده المشكله وسعت وسعت انت كده شتمت امها او ظنيت في امها ظن سوء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث والله في سوره الحجرات يقول ان بعض الظن اثم يبقى كده وسعت المشكله طب دلوقتي هي دلوقتي عايزه تاخد حق امها بقى اللي انت تطاولت عليها ولا ك... شوف نسينا الموضوع اللي بينك وبينها ودخلنا في مشاكل تانية مع امها مع اخوها مع اختها طب وليه حاول تضيق المشكله ضيقها تماما هي بينك وبين زوجتك يبقى خلاص لغايه ما تتحل ان شاء الله وبالنيه الطيبه هتتحل المشاكل وهتبقى الحياه جميله وسعيده في الدنيا والاخره نسأل الله عز وجل أن يسعد أيامنا اللهم حببنا إلى زوجاتنا وحبب زوجاتنا إلينا واجعل بيوتنا مسلمة لك اللهم آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته